موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين نستعين
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله بجد م- مشتاقين لك بجد في زمن الفتن اللي احنا عايشينه ده كنا محتاجين نكون مع النبي او يكون النبي معانا صلى الله عليه واله وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا ادينا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي بيوحشنا من كل يوم ثلاث للي بعده بيوحشنا في كل دقيقه لما بقول ان النبي بيوحشنا من الثلاث للثلاث والله العظيم انا صادق و- و- وهفكركم بحديث عجيب قوي رواه الطبراني في الصغير والاوسط ان واحد من الصحابه ده كان بيصلي مع النبي الخمس صلوات فبيقول له يا رسول الله والله لانت احب الي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس اجمعين واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا انك اذا مت رفعت مع النبيين في الجنه وانا اذا مت ودخلت الجنه فاني اخشى الا اراك فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ده واحد من الصحابة النبي كان بيوحشه من المغرب للعشاء امال احنا اللي ما شفناهوش ولا مرة أكيد وحشنا قوي قوي لدرجة إن النبي نفسه متصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال في حديث عجيب قوي رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم أشد أمتي لي حبا أناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني والله العظيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمنى أفقد كل شيء في حياتي بس أشوفك مرة عشان كده بقول عزائنا ان احنا نلتقي كل يوم ثلاث في ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم داخلين على حبيبنا اوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم داخلين عليه لقيناه قاعد مع ام المؤمنين ام سلمه رضي الله عنها وارضاها فلقيته قاعد بيقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فبتقول له يا رسول الله أو أن القلوب لا تتقلب قال أجل يا أم سلمة ما من قلب من قلوب العباد إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الله سيد ولد آدم صاحب أطهر قلب وأثبت قلب وأخشع قلب وأجمل قلب وأطهر وأجمل وأفضل قلب في الدنيا خايف على نفسه وان هو ما يثبتش فبيقول يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عشان كده درس الليله دي بعنوان النبي ونعمه الثبات على الدين نعمه بجد فعلا نعمه فعلا نعمه ما بعدها نعمه كان في ناس بتقول نفسنا كنا نعيش ايام النبي صلى الله عليه وسلم فبقول له ايش ضمنك ان انت لو كنت عايش ايام النبي ان انت كنت ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ايش ضمنك ان انت ما تكونش ابو جهل ولا ابو لهب ولا عقبه بن ابو معيط ولا ولا اي حد من العتاوله دولت ايش ضمنك ان انت حتى لو بقيت مسلم وصحابي ان انت تثبت ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كل قبائل العرب اسلمت ما عدا مكه والمدينه والطائف وقريه هجر في البحرين وكل القبائل بلا استثناء ارتدت عن دين الله سبحانه وتعالى تخيل حضراتكم وده كان صحابي كان صحابي وارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده الإنسان لا يأمن على نفسه قيل لأبي بكر كان يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما ما أمنت مكر الله عز وجل عمر بن الخطاب يقول لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت إنه عمر كانوا بيخافوا على نفسهم قوي كانش حد فيهم بيزكي نفسه كانش حد فيهم بيقول أنا إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل ابن أبي ملايكة بيقول أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتهم نفسه بالنفاق ما يرى واحد منهم أنه على إيمان جبرائيل وميكائيل بيتهم نفسه بالنفاق مش هو منافق لا هو بيقول أنا خايف أكون منافق ولذلك لما نزل السجل بأسماء المنافقين اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وراح النبي مد الأسماء كلها لحذيفة بن اليمان عشان كده اسمه صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا حذيفة دي أمانة أمانة اوعى تقول لحد على الأسماء ديت بس دولت يا حذيفة دول أسماء المنافقين اللي عايشين وسطنا وعاملين نفسهم صحابة يوم يجي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبي بكر يروح عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين ويقول له يا حذيفة سألتك بالله هل سماني لك رسول الله في المنافقين أنا يعني لما بقعد أقرأ الجملة دي أقول مش ممكن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اللي النبي قال عنه إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر خايف على نفسه يكون منافق اللي النبي قال إن هو من العشرة المبشرين بالجنة والحديث صحيح وواضح أبو بكر في الجنة ما كانش فيه تورية ولا فيه مجاز ولا أي حاجة النبي بيقول أبو بكر في الجنة عمر في الجنة في أكتر من كده وراح يقول له أسماني لك رسول الله في المنافقين قال لا ولا أخبر أحدا بعدك يا أمير المؤمنين مش ممكن أقول لحد تاني ده أمانة ده سر يا الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قبل ما نبدأ درس الليلة دي أقدم عزائي الشديد وعزاء كل المسلمين ونيابة عن كل القائمين على قناة اقرأ الكريمة المباركة أقدم عزائنا جميعا لشهداء سوريا ونحسبهم كذلك ولا نزكى على الله أحدا وعزاء لشهداء غزة وعزائنا لشهداء حادث القطار في مصر اللي مات فيه 51 طفل في عمر الربيع كلهم يحفظ القرآن كانوا رايحين لدرس علم درس في تجويد القرآن والباص شا- واخدهم ويجوا عند مزدقان القطر والقطر يصطدم بالحافلة بالسيارة بالباص دوت فيموت 51 طفل يحملون القرآن عزائي ليهم ولأهاليهم وربنا يا رب يرزقهم لذة الشهادة ونعمة الشهادة ويشفعوا كل واحد منهم يشفع في سبعين واحد من أهل بيته وحبايبه يدخلهم الجنة يوم القيامة يا رب العالمين وأقدم عزائي الأخير لأستاذنا وحبيبنا وتاج راسنا رئيس مصر دكتور محمد مرسي أقدم له العزاء في وفاة أخته بالأمس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يرحم أمي وير- ويرحم جميع موتى المسلمين رحمة واسعة اللهم أمين يا رب العالمين تعالوا نبدأ لقاء الليلة دي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حال الليلة دي بالذات الواحد عنده شجون عجيب جدا وهو بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنا شفت ناس وكان من ضمنهم أمي الله يرحمها رحمة واسعة كان أول ما يذكر النبي قدامهم كان دموعهم تنزل على خدهم أمي لما كنت أقعد أتكلم معاها كانت دايما تقول لي كلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول لها حاضر يا أمي فابتدي أكلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد ما ابتدي أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كذا أو بيقول كذا أبص لها ألاقي دموعها على خدها وحط إيديها على صدرها وتقول يا حبيبي يا رسول الله إمتى أشوفك بقى حب عجيب عجيب عجيب يا رب نصدق في حبنا ليك يا رب ونصدق في حبنا لرسولك صلى الله عليه وسلم احنا بنتقرب لربنا بحب النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي والتابعين وكل الصالحين في كل زمان ومكان والله يا رب بنتقرب إليك بحبهم يا رب العالمين رجل جاي كما في الصحيحين عن أنس بيقول له يا رسول الله متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت فقال أنس فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث ليه يا سيدنا أنس قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا والله العظيم يا رب جمهور ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكل اللي معانا في الاستوديو من مصورين لمخرج ل... ل... لكل اللي موجودين في الاستوديو كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب الصحابة والتابعين وكل الصالحين ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم نبدأ موضوعنا بقول في البداية يا حبايبي إن غاية أي إنسان في الدنيا حتى لو كان بيشرب خمر حتى لو كان بيفعل الفاحشة بيقول من جواه يا رب اهديني يا رب يا رب توب عليا يا رب غاية أي إنسان في الدنيا إن ربنا يهديه وإن ربنا يكرمه بنعمة الهداية لكن الغاية الأعظم من نعمة الهداية هي نعمة الثبات لأن النبي قال كما عند البخاري كما عند البخاري ومسلم لكن اللفظ ده عند البخاري فقط فإنما الأعمال بالخواتيم كان إيه السبب النبي قال كده السبب إن في غزوة أحد كان في واحد بيقاتل قتال شديد جدا واحد من الصحابة فالصحابة جم قالوا للنبي يا رسول الله ما رأينا واحدا منا يفعل مثل ما يفعل أهو من أهل الجنة فقال لا بل هو من أهل النار تخيلوا أن كاد بعض الصحابة أن يفتن في دينه معقولة دوت اللي بيقاتل أكثر واحد فينا وعامل كل الأعمال ديت ده من أهل النار فواحد منهم قال له أنا صاحبه يا رسول الله ونزل الصحابة يقاتلوا وبعد شوية رجع له الصحابي اللي كان مع الراجل دوت فقال له أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وما ذاك إيه اللي خلاك تقول كده قال له الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار كنت معه وكان, وكان يقاتل أشد ما يكون القتال وفجأة أصيب إصابة شديدة فلم يتحمل فأخذ ذبابة الرمح وفي رواية ذبابة السيف اللي هي الجزء اللي قداماني ده ثم وضعه بين ثدييه واتكأ عليه فقتل نفسه فمات منتحرا وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيما يظهر للناس دي عند مسلم مش عند البخاري حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة فإنما الأعمال بالخواتيم عشان كده حبايبي كان من منهج أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ما نقولش فلان ده من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار ولكن نقول للي عنده عمل صالح نقول نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله ونرجو أن يكون من أهل الجنة واللي بيعمل عمل فاسد ما نقولش هيخش النار إنما نقول أسأل الله له الهداية عشان كده كنت بختلف مع بعض الناس اللي كانوا بيدعوا على الفنانين والراقصين و فكنت أقول له ما دام الدعوة كده كده طالعة ما بدل ما تدعي عليهم ما تدعي لهم يعني بدل ما تقول يا رب خلصنا من الفنان الفلاني ما تقول يا رب اشرح صدره للهداية يا رب دوقه طعم الإيمان ولذة الطعم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يبقى غاية الإنسان إن ربنا يهديه والغاية الأعظم إن ربنا يثبته كان في قصص جميل قوي قوي لمسألة التثبيت لكن عايز أقول حاجة عايز أقول إن في أيامنا ديت لاحظت في الفترة الأخيرة ديت كم كبير جدا من الانتكاسات كتير من الشباب وكتير من البنات بدل ما يلتزم بدل ما يزداد عمال بيقع بيقع كل ما قابل واحد يقول لي ادعي لي لحسن قلبي ما بقاش فيه خالص ادعي لي لحسن ايماني نقص ادعي لي لحسن انا بقيت ضايع ادعي لي كان نفسي اقابل واحد يقول لي ادعي لي ربنا يثبتني على الحاله الايمانيه الجميله اللي انا فيها عشان انا الان في اعلى درجات الايمانيه ولله الحمد كان نفسي يكون النماذج ديت بنشوفها كتير في شباب بيلتزم جميل قوي بنفرح بيه وفي بنات بتلتزم وتتحجب لكن في المقابل في ناس بتنتكس بينتكسوا ليه وايه اللي ممكن يكون سبب تثبيتهم وايه اللي ممكن نقوله لهم عشان يثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الطاعة ولذة الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى ده اللي هنعرفه بعد الفاصل فاصل قصير صلى على حبيبك
الصفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتير من الشباب لما بيقع فبسأله هو أنت وقعت ليه؟ فبيقول لي الفتن كتيرة يا شيخ محمود فتن كبيرة قوي هي الفتنة فعلا بتبقى فتنة بس لكل مفتون هو بيبقى أصلا الإنسان مفتون عشان كده بيتفتن أما الإنسان اللي اللي من جواه بفضل الله سبحانه وتعالى غير قابل للفتنة هو ده اللي ما بيفتتنش أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى هديك مثال بسيط جدا جدا لشاب زيك شاب زيك كان متجوز بيحب زوجته جدا وعايش معاها أجمل أيام حياته وفجأة عمر بن الخطاب طلع سرية وبعدين السرية ديت أثرهم ملك الروم بالجيش بتاعه كان على رأس هذه السرية واحد اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي عبد الله بن حذافة لما وصل هناك إلى آه، آه، جيش الروم أثروه طبعا هو مجموعة من الصحابة فملك الروم حب يعرف الناس دي بتنتصر عليكم على طول ليه أنا عايزكم تراقبوهم وتشوفوهم بيعملوا إيه فراقبوهم لقوا أفضل واحد فيهم في العبادة هو عبد الله ابن حذافة فجابوه ودخلوه على الملك الملك أول ما شافه قال له أنا عايز أعرض عليك موضوع عايز علي- اعرض عليك امر عشان الشباب اللي يقولوا فتن فتنه النساء وفتنه الفلوس وفتنه الابتلاء هذا الصحابي شاف كل انواع الفتن في الموقف ده قال له عايز اعرض عليك حاجه ده مين ملك الروم ملك الروم اللي بيحكم نص الكره الارضيه في الوقت دوت قال له ما هو قال له تتنصر واشاطرك ملكي تتنصر تبقى نصراني وهديك نص ملكي فتبسم عبد الله بن حذافه وقال الملك الروم هيهات هيهات والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد طرفة عين صلى الله عليه وسلم قال له طيب أشاطرك ملكي وأزوجك ابنتي يبقى أنت كده خدت الملك كله قال له والله لو فعلت ذلك ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين قال خلاص يبقى كده إغراء بمال واغراء بزواج من واحده جميله وبنت ملك مش نافع طب بقى نجرب معاه بقى ايه الوش الثاني قام جايب واحد راحوا صلبين عبد الله بن حذافه معلقينه كده على خشب زي على هيئه صليب وجاب واحد رجل رامي لكن شديد المهاره قال له عايزك ترمي سهام حوالين رقبته وايديه وجسمه بس مش عايزك تعوره وبدا ملك الروم بنفسه يقول له اتتنصر يقول له لا والسهام عماله تترمي حوالين رقبته وهنا وحوالين جسمه وبطنه ورجليه وهو يقول له لا مش هيحصل في الاخر يئس منه قال لهم نزلوه فلما نزلوه قال انا عايز ازود البلاء شويه قال لهم هاتوا لي قدر كبير جدا كده زي يعني حاجه كده آه، حله بس ضخمه جدا ممكن يتحط فيها خمس ست بني ادمين آه، ودي معروفه في بلاد الخليج ال- ال- ال- ال- الحاجات اللي بي- بيعملوا فيها الذبايح بتبقى موجوده في مطابخ مخصوصه يعني فالمهم جابوها وحطوا فيها يقال ميه مغليه ويقال زيت مغلي وبعدين نزلوا فيها اتنين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما رموهم قدام عبد الله بن حذافه انفصلت اللحوم عن العظام وهو شايف ولقى العظام طفت فوق سطح الزيت فملك الروم قال له ها تتنصر ولا افعل بيك كده قالوا لا افعل بيا كده خدوه اتنين من الحرس وصلوه عند حرف القدر ولسه هيشيلوه عشان يرموه لقوه بيبكي فقالوا له أيها الملك إنه يبكي قالوا أكيد رجع في كلامه فقالوا هاتوه جابوه وقفوه قدام ملك الروم فقال له ها تتنصر قال له لا والله قال له إذا فعلام البكاء أنت إيه اللي خلاك بتبكي رغم إن أنت يعني آه، آه، خلاص أنت اللي اخترت الموت كنت بتبكي ليه قال أبكي لأني تذكرت أني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا تعجب الرجل قال لا لا لا اللي زي ده ما تقتلهوش خسارة يتقتل أنا عايزكم تفتنوه جت فتنة النساء نعمل إيه واحد من الوزراء بتوعه قال له أيها الملك لا أعلم فتنة أشد على النساء على الرجال من النساء وهذا رجل شاب في ريعان الشباب ومتجوز وسايب زوجته بقاله أربع شهور فقد يكون عنده شوق للنساء قال له طب هات له أجمل واحدة في بلادنا هات له ملكة جمال الروم فجاب له ملكة جمال الروم والملك قال لها عطاء كبير هتاخديه مني لو قدرت ان انت تمكني الرجل ده من انه يفعل الفاحشه ملكة جمال الروم ودخل زنزانة وبأمر ملكي إن مفيش خوف من حد ده هو الملك اللي أمر بكده فدخلت على عبد الله بن حذافة في الزنزانة بتاعته وتجردت من ملابسها وبدأت ترمي نفسها عليه وهو يبعد عنه ويقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله فضلت تحاول مرة واثنين وعشرة ومية وهو كل دوت يبكي ويبعد عنها ومود وشه الناحية التانية وبيذكر ربنا ويقول معاذ الله خبطت على باب الزنزانة ففتحوا لها نقلت الأخبار عايزين ينقلوا خبر فتنة واحد من الصحابة للملك قالوا لها إيه اللي حصل قالت لهم والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر سقطت الفتنة على أول صخرة من صخور الإيمان وراحوا قالوا للملك الرجل رفض يفعل الفاحشة قال لهم طيب حطوا له في الزنزانة بتاعته خمرة ولحم خنزير واقفلوا عليه ثلاثة أيام لا مية توصل له ولا أكل يوصل له وشوفوا هيعمل إيه نفسي أشوف في حاجة سابوه ثلاثة أيام يا حبايبي ومعاه خمرة ولحم خنزير خد بالك دي ضرورة الراجل هيموت جوه مش لاقي أكل خالص ولا شرب يعني لو فضل كده لحد ما يموت يبقى آثم له الحق في تلك الساعة إن يأكل على قدر ما يقيم أو يعني فقط يبقى عايش وخلاص يعني يأكل حتة ويشرب حبة صغيرة رفض فتحوا عليه بعد ثلاثة أيام وجدوه قد انثنى عنقه خلاص بيموت فقالوا له إيه اللي خلاك ما تاكلش لحم خنزير ولا تشرب خمر قال لهم أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك هو حلال بالنسبة لي في الوقت ده ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله الله يا مسلمين الله الله يا شباب يا اللي بتنتكسوا ارفع شعار عبد الله بن حذافة كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله الشاب اللي بيلتزم يعامل الناس أسوأ معاملة ويخلوهم ياخدوا صورة وحشة عن الإسلام ضبط نفسك ويرفع شعار كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله البنت اللي لبست نقاب وقلعته أو لبست خمار وقلعته البسيه تاني وقولي كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله فلما ملك روم شاف رجل بال- بالمنظر دوت رجل من طراز فريد الخسارة يتقتل يا ريته كان واحد من أولادي كنت أتمنى يكون عندي ابني بالمنظر دوت قال له يا عبد الله بن حذافة أريد أن أطلق سراحك ولكن قبل رأسي فعبد الله بن حذافة ما هوش عايش لنفسه شوف حتى في لحظة إطلاق سراحه بعزة قال له أقبل رأسك وتطلق سراحي وسراح كل إخواني سيبش ولا واحد وإلا اللي يحصل لهم يحصل لي أنا لا يمكن أن أنا أستأثر بالحرية دون إخواني فزاد احترام الملك له قال له عجبا عجبا لهذا الرجل كيف لا يكون رجلا من رجالي ازاي ما يكونش عنده واحد زي ده فقبل عبد الله عبد الله بن حذافه راس هذا الملك فاطلق له كل اخوانه واعطاه ثلاثين الف دينار واعطاه هدايا كثيره له ولاخوانه لما رجعوا المدينه واحد منهم سبقه وراح بلغ عمر بن الخطاب باللي حصل ده فعمر بن الخطاب خرج بنفسه يستقبل عبد الله بن حذافه وراح مقبل راسه وخده في حضنه وبكى وقال كلمة معروفة ومشهورة حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة الله الله على النماذج الحلوة الثابتة ديت مش تقول لي أصل فتنة أصل أنا مش قادر أصبر على فتنة ال- النساء ومش قادر أف- أصبر على فتنة الفلوس والدنيا والجاه والشهرة والمنصب وال... سبحانك يا رب عشان كده كان شعار المؤمنين دايما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أسيا امرأة فرعون كانت كافرة بالله سبحانه وتعالى وكانت زوجة أكثر مخلوق وجد على وجه الأرض فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى احنا ما شفناش ملك قال الكلمة دي أبدا إلا فرعون كان يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري ودي كانت زوجته وكانت على نفس الشرك بتاعه وكانت واخداها زوج وإله اتنين في وقت واحد يعني زوج وإله في نفس الوقت فلما ألقى الله عز وجل نعمة الإيمان والتوحيد في قلوبها في قلبها وأسلمت لله جل وعلا مع سيدنا موسى عليه السلام إيه اللي حصل؟ أصبح ملهاش أي مكانة ولا قدر عند فرعون ولا عند جنوده ولا عند وزراء ولا عند الشعب كله عذبوها وعملوا فيها اللي ما يتعملش لحد ما ماتت لكن قبل ما تموت قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة فربنا سجل الحادثة ديت في أعظم كتاب وجد على وجه الأرض في القرآن جعلها مثلا لكل مؤمنة على وجه الأرض ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا الذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ويثني عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد الاف السنين ويقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع على راسهم اسيه امراه فرعون بالثبات على دين الله سيدنا أبو هريرة بيقول كانوا بيطلعوها في الشمس ويسهروها في الشمس وكانت الملائكة تظلل عليها بأجنحتها فلما أراد فرعون أنه خلاص زهق منها ويئس منها وعايز يقتلها فقال لهم ارموا حجر كبير على راسها واقتلوها فنظرت إلى السماء وابتسمت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة اترمى الحجر ربنا رفع لها بيتها في الجنة شافت بيتها في الجنة قبل ما الحجر يوصل لها ثم أمر الله عز وجل ملك الموت فقبض روحها قبل أن يصل الحجر إليها وظن فرعون إن الحجر ده هو سبب موتها مع إن هي ما ماتتش من الحجر وإنما قبضت روحها قبل أن يصل إليها الحجر مثال عظيم جدا للثبات ومثال تاني مثال ثالث مشطة ابنة فرعون اللي اصلا كانت معاها في القصر وامنت وكان عندها خمس اولاد يبداوا من سن الرضاعه طفل بيرضع لسن حوالي 10 سنين او 11 سنه وفرعون لما عرف ان هي امنت هددها باولادها قال لها هقتلهم لك قالت له اقتلهم يعني لنا رب واحد نعبده لا نعبدك ولا نعبد احدا من البشر وانما نعبد الله ربي وربك ورب الناس اجمعين وعمل فرعون جاب بقره نحاسيه من نحاس خالص وأوقد تحتها نار لحد ما أصبحت كالتنور كالفرن وبدأ يسحب ولد ولد من أولادها ويقتله قدام عينيها وأول ما يخش الولد ويترمي في البقرة النحاسية ويتقفل عليه جسمه يشيط وينفصل اللحم عن العظم وهي تشم ريحة شياط ابنها بعد ما مات ودي أم لا تتحمل هذا المشهد أبدا ويقول لها ها تعبديني وتسيب ربك تقول له ربي وربك الله وياخد التاني والتالت والرابع جه عند الخامس كان طفل بيرضع منها شدوه منها وقطرات اللبن على فمه وخلاص لم تتحمل هذا المشهد وكانت خلاص هتكفر وإذا بالحق جل وعلا يثبتها وينطق هذا الطفل الرضيع ويقول لها يا أمة اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فتلقي بنفسها ولكن قبل ما تلقي بنفسها تقول لفرعون لي طلب واحد قال لها لك ذلك قالت له بعد ما اموت اجمع عظمي وعظم اولادي في قبر واحد قال لها حاضر وفعلا جمع عظمها وعظم اولادها في قبر واحد وكان الشياط طالع منه فشم النبي اطيب رائحه في رحله الاسراء والمعراج وهو في السماوات السبع ويقول لجبريل ما هذه الرائحه الطيبه يقول هذه رائحه ماشطه ابنه فرعون واولادها ثبات عجيب سحرة فرعون رايحين وبيقسموا بعزة فرعون ان هم هيغلبوا وكانوا طمعانين جدا ان هم هياخدوا من فرعون بقى المال والقرب والحب وال... وخلاص بقى يبقوا من اقرب الناس الى فرعون ولما لامس الايمان شغاف قلوبهم وامنوا بالله سبحانه وتعالى واسلموا واذا بفرعون يقول امنتم به قبل ان اذن لكم وبعدين بقى توعدهم بالوعيد العظيم قالوا فقد ما انت قاد لن نؤثرك شوف آيات كثيرة جدا فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا تعمل فينا إيه هتعذبنا هي دنيا وفي الآخر احنا كده كده مروحين وهنلقى الله سبحانه وتعالى وهينعمنا ويكرمنا أما أنت فلا كرامة لك لا يمكن أبدا أن احنا نسمع كلامك إنما نحن نعبد الله سبحانه وتعالى فكانوا في أول اليوم سحرة وفي آخر اليوم شهداء بررة تعالوا نكمل الثبات على دين الله ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتن الدنيا اللي الناس ما بتقدرش تصبر عليها ثلاث فتن فتنة مال فتنة نساء فتنة وزارة أو ملك أو حكم أو غير ذلك تحت لكم ثلاث أمثلة بساط جدا في عجالة سريعة للثلاثة شوف قد إيه الناس دي كانت بتثبت إزاي في معركة القادسية وفي آه، فتح بلاد فارس لما غنم المسلمون غنائم كسرى اللي النبي قال لسراقة وهو في رحلة الهجرة بيقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى فلما غنموا غنائم كسرى وجابوها طبعا غنائم كانت لا تخطر على قلب بشر كم من المجوهرات و- و- ويعني والذهب لا يخطر على قلب بشر في عز ما هم واقفين عشان يقسموا الغنائم سعد بن ابي وقاص واقف ولسه هيقسم فجأة لقى واحد جاي من بعيد وشايل صندوق كبير جدا على كتافه وجاي بيه وبعدين حطه قدام سعد بن ابي وقاص ونزله من على كتافه وهو تعبان جدا فبيقول له ما هذا؟ قال تلك كنوز كسرى اللي انتوا جبتوه ده دي الخزائن العامه بتاعته اما اللي انا جبته ده ده الصندوق الخاص بتاع كنوز كسرى وده اللي كان فيه سواري كسرى فقال له من أين جئت به قال في سرداب في قصر كسرى فقال وهل أخذت منه شيئا فالرجل غضب قال له سبحان الله والله لولا الله ما أتيتكم به شفت الثبات قدام فتنة المال محدش شايفه محدش يعرف الصندوق ده أصلا موجود ومحدش يعرف هو مين كان ممكن الصندوق ده ياخده من السرداب ويطلع من بره بره ويروح بيتهم لا من شاف ولا من دري لكن هو يعلم ان دوت غلول من الغنيمه وما ينفعش ان انا اخد حاجه زي كده ده الرجل دخل النار بسبب انه غلق شراكا شراكا في احدى الغزوات شوف قد ايه ف- او او او او غلى شمله شمله اخذ شمله ف- فاحترق بها في النار بسبب ان هو اخذها من الغنيمه قبل ان تقسم الغنائم فده هياخد صندوق مجوهرات شفت ثبت قد ايه سعد بن ابي وقاص قال له ما اسمك اسمك ايه قال له والله لا اخبركم باسمي فتحمدوني ولا اريد شيئا فتكافئوني مش هقول لك بقى انا عايز 10% ولا 5% انا مش عايز حاجه خالص ولا عايزكم تعرفوا اسمي ولا عايزكم تذكروني انا عملت العمل ده لله لان المال دوت حق الله سبحانه وتعالى هيتوزع على المسلمين وانا راضي بان انا اكون خادم اخدم المسلمين في ان اوصل لهم الخير وانا مش عايز حاجه سعد بن ابي وقاص مش قادر يتحمل الراجل مشي راح سعد بعت واحد وراه مشي وراه منين من بلاد فارس لحد البصره تخيلوا مسافه طويله جدا لحد ما وصلوا هناك ودخل هذا الرجل بيته فالرجل اللي من طرف سعد بن ابي وقاص راح مصطاد واحد قال له مين ده اللي دخل البيت ده دلوقتي حالا؟ قال له سبحان الله الا تعرفه؟ هذا عامر بن عبد الله التميمي احد الزهاد الثمانيه في بلاد البصره. يا سلام حاجه جميله قوي قوي. عملت له ترجمه في كتاب قصص التابعين وانا بكتب ترجمته وقريت القصه ديت لقيت دموع على خدي. قلت مش ممكن. اللي عمالين بيختلسوا في زماننا واللي بيرتشوا واللي بيسرقوا واللي بيحرم اخته من ميراثها واللي بيقطع ارحامه عشان الفلوس واللي بيقتل امه عشان عايز فلوسها واللي بيقتل ابوه عشان نفسه يورثه ودوت قدامه كنوز كسرى وسابها ومعسي منها حاجه مع انه من حقه انه ياخد منها لانه كان راجل مجاهد وكان ليه حق في الغنيمه رفض ياخد اي حاجه بل رفض حتى ان اسمه يتذكر ادي مثال للثبات امام فتنه المال فتنه النساء احنا ذكرنا عبد الله بن حذافه لكن اذكر لكم برضه مثال تاني عجيب جدا ومش هقول لكم قصه سيدنا يوسف وكلكم عارفينها كان في واحد اسمه ابو بكر ابو بكر هو ليه اسم كده ابو بكر حاجه بس هذا اسم لم يذكر انما ذكر الاسم الذي اشتهر به بعد ذلك كان اسمه أبو بكر المسكي يعني إيه المسكي؟ يعني اللي ريحته كلها مسك بيقول لك إن الراجل ده لما كان يقعد جنب الناس كان يشموا من فمه حتى لو هو لسه صاحي من النوم الإنسان لما يكون لسه صاحي من النوم رائحة الفم ممكن تكون متغيرة شوية لا ده يشم من فمي ومن جسدي رائحة المسك تملأ المكان فقالوا له أنت بتحط مسك قال لهم أبدا والله ما وضعت مسكا على جسدي ولا مرة في حياتي أمال إيه الريحة اللي إحنا بنشمها منك ديت قال لهم أخبركم قال لهم أنا في يوم من الأيام وأنا راجع من درس علم ورايح بيتي لقيت امرأة بتناديني وبتقول لي سألتك بالله أريد منك أن تقرأ لي خطابا جاءني من زوجي ولا أعرف القراءة واطمئن فمعي من محارمي لكنهم لا يعرفون القراءة الرجل دخل ومطمئن ان كل الموجودين من محارمها يعني مثلا اولادها ذكور قرايبها ده ده وهم كلهم ما بيعرفوش يقروا فدخل من اجل ان يقرا لها الخطاب فاول ما دخل قفلت الباب وقالت له ستفعل الفاحشه معي والا صرخت وجمعت الناس جميعا واخبرتهم انك اردت ذلك مأزق هيطلع منه ازاي لو واحد غيره يقول غصب عني يا رب سامحني انا ما, ما انا لو ما عملتش كده هت- هتصوت وهتلم عليا الناس واروح في مشكله وممكن يقع في معصيه ربنا لكن صدقوني اللي مش عايز يعصي ربنا والله العظيم ما هيعصاه واللي عايز ينجو من اي حاجه تغضب ربنا يخلص مع ربنا وربنا هينجيه فقال لها يعني انت مصر قالت له طبعا قال لها طيب اقدر اخش بس كده يعني بلغه العصر اخد شاور آه، اغتسل كده عشان انضف جسمي يعني قالت له اتفضل فدخل الحمام واخذ الغائط اعزه الله سبحانه وتعالى ودهن جسمه كله بالغائط دهن لبسه ووشه وايديه ورجليه كل جسمه دهنه بالغائط ثم خرج وقال ها انا جاهز الان فشمت ريحته فكادت ان تتقيأ قالت له اخرج وصرخت في وشه فخرج وهو يقول الحمد لله الذي عافاني من الوقوع في معصيتي بحمدك يا رب ان انت عافتني من ان انا اقع في معصيتك مشي من عندها وراح بيته وكل ما يمر بحد يحاول يداري وشه عشان محدش يشم الريحه بتاعته فيعرف شكله كمان فيقول ايه ده ابو بكر ماله ريحته وحشه كده ايه لحد اما وصل البيت ودخل خلع لبسه ورماه في الميه وبدا يغتسل مره واثنين وثلاثه وعشره بكل اسف الريحه مش عايزه تطلع فجلس يبكي قال له يا رب يعني قد قد اقترب وقت صلاة الفجر هخرج ازاي اصلي ده النبي نهانا ان احنا نروح نصلي وريحتنا توم او بصل فما الظن بريح- برائحة الغائط ما اقدرش يا رب وعايز اصلي ففضل يدعو يدعو وبعدين قال انام شوية واول ما يجي وقت الفجر اقوم اصلي فنام فرأى في المنام رؤيا من يقول له اما انك فعلت هذا من اجلنا لأطيبنك إلى أن تلقاني فقام من النوم لقى جسمه كله بيشع منه ريحة المسك ولما يتكلم يطلع من فمه رائحة المسك قال لهم هذه قصتي من يومها وأنا ريحة المسك طالعة مني أدي ثبات أمام فتنة النساء آخر ثبات أمام فتنة الملك والمنصب المحافظة الوزارة الملك الرئاسة عمر بن الخطاب جايب سعيد بن عامر عايز يوليه على مدينة حمص فبيقول له يا سعيد أريد أن تشركني في حكم الرعية وأن تتولى أمر حمص قال عافني يا أمير المؤمنين والله لست ل- لذلك أهلا يعني مش النهاردة لو اتعملت انتخابات بيضربوا بعض بالرصاص عشان ده عايز يبقى عضو مجلس شعب والتاني عايز يبقى محافظ و... انتخابات عادية يعني أمور من أمر الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل ذلك لا تولوه يعني لا تولوا من سأل ال- ال- الرئاسة أو ال- الغير أو الولاية ما حدش يوليه أبدا فهذا الرجل عمر بن الخطاب بيقول له هوريك محافظ هوري- هخليك محافظ على مدينة حمص قال له عارفين يا أمير المؤمنين فذاك عمر بن الخطاب قال سبحان الله تجعلونها في عنقي ثم لا تعينوني عليها والله لا تعينون عليها فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اعتبر أن الوظيفة الكبيرة دي كأنها بلاء من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى فراح اتولى سعيد بن عامر على مدينة حمص دخل أعزكم الله وهو راكب حمار وفي إيده حتة عيش كده بياكل فيها حتة جبنة ولا حتة أي حاجة كده ومع بتاع كده حاجة زي زجاجة كده فيها مية فدخل فمحدش عرفه فلما وصل إلى دار الإمارة أين دار الإمارة من أنت أنا سعيد بن عامر قالوا الوالي قال أجل قالوا ما عرفناك فلما نزل قالوا ماذا تريد منا ايه بقى اللي انت عايزه نجهزه لك ونظبطه لك قال لا اريد شيئا سوى لقمه اكلها وعلفا لحماري ومش عايز حاجه اكتر من كده لقمه اكلها انا وزوجتي والحمار بتاعي جيبوا له العلف بتاعه خلاص انا مش عايز لا راتب ولا فلوس ولا لا لا لازم تاخد الراتب بتاعك فكان الراتب بتاعه ألف درهم في الشهر كان ياخد الألف درهم وكان طبعا معاهم التعيين بقى الأكل اليومي اللي بياكله هو وزوجته كان الألف درهم كلها يتصدق بها على الفقراء واليتامى وياكل التعيين اللي هم بيجيبوه له وبعدين في يوم من الأيام جابوا قايمة بأسماء الناس الذين يستحقون زكاة المال في حمص وبعتوها لأمير المؤمنين فبيقرأ الأسماء فلقى من ضمن الأسماء سعيد بن عامر قال سعيد سعيد من؟ قالوا والي المدينة الوالي المدينة ويستحق الزكاة ازاي إذا كان بياخد كل شهر ألف درهم قالوا له يا أمير المؤمنين والله لا يدعها في بيته يوما إنه يتصدق بها على الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين فبكى عمر بن الخطاب ثم أرسل له ألفا أخرى فأنفقها أيضا على الفقراء واليتامى المهم بعد فترة عمر بن الخطاب رايح يطمئن على أحوال الرعية فراح دخل حمص عشان يطمئن على سيد بن عامر أخبره إيه فبيسأل الناس ما رأيكم في سعيد بن عامر قالوا والله ما وليته أنت علينا بل والله الله عز وجل علينا قال لهم لا تقولوا هذا فإنما أنا الذي وليته فإن أحسن فبفضل الله وإن أساء فمن اختياري أنا خد بالك فقال لهم ماذا تنقموا على سعيد بن عامر قالوا له والله هو من أخلص الناس ومن أفضل الناس ومن أطوع الناس ومن أكثرهم اقتداء بسنة النبي غير أننا نحمل عليه أربعة أشياء أربع حاجات بنعيب عليه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما حسبت إلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تخيب ظني في هذا الرجل فجابوا سعيد بن عمرو فعمر بن الخطاب قال ها ادي الجمل قدام الجمال ايه اللي انتوا بتعبوه على سيد بن عامر قالوا اول حاجه ما بيخرجش لنا الصبحيه حتى يتعالى النهار صلي الفجر يعني ويقعد لحد الشروق بعدين يخش البيت بدل ما يطلع لنا مثلا على الساعه 9 10 بيطلع لنا مثلا على صلاه الظهر فقال له يا سعيد اجب عن نفسك فقال ان لي رجل هذا امر بيني وبين ربي فقال له بلا اجب عن نفسك قال له لا أخرج لهم في الصباح يا أمير المؤمنين لأني لا أمتلك خادما وامرأتي عاجز امرأته عندها عجز زي شبه شلل كده ربنا يعافينا ويعافيكم فأنا أخدمها وأعد لها الطعام وأنظف لها البيت وأجهز لها كل شيء ثم أخرج إليهم فلا أستطيع أن أخرج قبل ذلك فقال عمر الحمد لله قولوا الثانية قالوا لا يسمع نداءنا بالليل يعني لا يرد علينا بالليل وإنما يرد علينا بالنهار إنما بالليل لا يمكن يرد علينا أبدا قال أجب عن نفسك يا سعيد قال يا أمير المؤمنين قد جعلت النهار لتلك الرعية وقد جعلت الليل لله فما إن أصلي العشاء حتى أصف قدمي في محرابي وأصلي وأسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى فقال له هذه الثانية اللهم لك الحمد يلا قولوا الثالثة قالوا وأما الثالثة فإنه يأتي عليه يوم في الشهر لا يخرج إلينا أبدا خالص بقى لا ليل ولا نهار فقال أجب عن نفسك يا سعيد قال والله يا أمير المؤمنين لا أمتلك إلا ثوبا واحدا فأنا أغسله في ذلك اليوم وأجلس عريانا في بيتي حتى يجف الثوب فلا أستطيع أن أخرج إليهم وأنا عريان قال سبحان الله وتلك الثالثة قال لهم الرابعة قالوا له الرابعة أنه أحيانا يصاب بحالة زي الصرع كده يخنق خنقا يعني يجي له حالة زي الصرع كده في مجلس الايه في مجلس ال ال الولاية في احيانا يعني مش على طول بيجي له احيانا كده حاجه يترمي كده يجي له حاله زي الصرع قال اجب عن نفسك يا سعيد قال يا امير المؤمنين لقد كنت مشركا وقت ان قتل خبيب بن عدي في ارض التنعيم وكنت انا واقف ومشرك ورأيت خبيب وهو يقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ثم وجدت خبيب بن عدي قبل أن يقتل وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع يقول ما يهمنيش يحصل إيه المهم لو حتى جسمي اتقطع حتت ابتغاء مرضات الله فأنا راضي ما دام هو راضي عني سبحانه وتعالى فقال فلم أستطع نصرة خبيب لأني كنت مشركا فكلما تذكرت ذلك الموقف بكيت حزنا على ذلك فبكى عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي لم يخيب ظني في هذا الرجل فلما عاد سعيد بن عامر بعد سنة من الولاية على حمص اختبأ له عمر بن الخطاب وراء شجرة عشان يشوف ايه اللي حصل ايه اللي جد عليه رايح راكب حماره في ايده سندوتش رجع بقى معاه قد ايه زكايب وفلوس و فرجع لقى راكب نفس الحمار ولابس نفس اللبس وداخل معهوش اي حاجه فدخل عليه عمر بن الخطاب واخذه في حضنه ثم بكى وقال الحمد لله الذي اكرمني بمثل هذا الرجل في امه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم شوف قد ايه انسان بيثبت امام فتنه الملك مش ياخدوا مليارات ويجوعوا الشعوب مش ياخدوا مليارات ويموتوا الناس مش ياخدوا مليارات ويقهروا شعوبهم هم دول الناس اللي ثبتوا على دين الله لو تفتكروا حضراتكم بلال بن رباح اللي عذب عذاب شديد جدا ما الذي ثبته الايمان بالله حتى لحد بعد ما ربنا نجاه لما راح ابو بكر واشتراه واعتقه لوجه الله بيقولوا له يا بلال اما شعرت بالعذاب قال والله لقد ذقت حلاوه الايمان وارتفع الايمان في قلبي حتى اني لم اشعر بالعذاب ابدا مع لذه الايمان التي ذقتها عمار بن ياسر وامه وابوه امه تتقتل وتبقى اول شهيده في الاسلام وابوه يتقتل وعمار يعذب ومع ذلك يمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابشروا ال عمار او صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه يكون ده سبب ثبتهم بفضل الله سبحانه وتعالى خباب بن الارت والعذاب اللي تعذبه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا قال انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفره في الارض فيوضع فيها ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون الإمام ابن تيمية دخلوه السجن وظلموه ويقعد فترة طويلة في السجن الإمام ابن تيمية اتسجن 18 سنة متفرقة شوف قد إيه ورغم ذلك يجلس في آخر مرة دخلها السجن يقرأ القرآن بضعا وثمانين مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ويموت عند تلك الآية أشياء عجيبة جدا وثبات عجيب جدا أختم بأبي مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني كان عايش في بلاد اليمن وكان على أيامه رجل ادعى النبوة اسمه, اسمه الأسود العنسي الاسود العنسي قال انا نبي زي ما محمد نبي وادعى النبوه ابو مسلم الكلام ده كان بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحادثه اللي حصلت لابو مسلم الخولاني كان كان في عهد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فابو مسلم الخولاني هو الوحيد الذي وقف امامه وبدا يجاهره العداء وبدا ينكر عليه هذا فما كان منه الا انه طلب من الناس ان يضرموا له نارا وبعدين حطوه في جهاز كده زي مدفع حاجه اسمها المنجنيق وراحوا ضرب رميينه ولمينه فين في النار وهو موثق ربطوه من ايديه ورجليه علشان ينزل في النار ولا ينجو ورموه في النار وقال الاسود العنسي لكل الناس اللي كانت بتحب ابو مسلم الخولاني اللي كان هو الشيخ بتاعهم هو الداعيه بتاعتهم فقال لهم ان كان داعيتكم على الحق فسينجيه الحق وان كان على باطل فسترون ما تفعل به النار بدات النار تخبو شيئا فشيئا لحد ما بقت جمر وانطفت النار وابو مسلم الخولاني ما حصلوش حاجه غير ان الرباط اللي كان في ايده ورجليه اتفك ومشي على جمر النار برجليه لم يحدث له اي مكروه فخشي الاسود العنسي ان الناس تتفتن بيه وينقلبوا عليه فهرب من امامه فابو مسلم الخولاني خاف ان الناس تشوف الكرامه ديت فتعظمه فخد بعضه وطلع على مدينه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي طبعا كان مات وبعدين قاعد هو في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فلقى عمر بن الخطاب بيسأله من أين الرجل قال من اليمن قال أتعرف أبا مسلم الخولاني قال أعرفه قال كيف حاله قال هو بخير قال سألتك بالله ألست أنت أبو مسلم الخولاني قال أجل فبكى عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي أراني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام ثم نجاه الله عز وجل قصص جميلة جدا جدا أما عن أسباب الثبات فهذكرها بعد الفاصل في ثلاث دقائق ثم نستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم فاصل قصير وراجعين لكم صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة أسباب الثبات كتيرة جدا و- وكانت محتاجة وقت كبير جدا بس معلش لم يتبقى إلا القليل عشان نستقبل اتصالاتكم بس وإيميلاتكم فأنا هقولها لكم سرد كده في عجالة سريعة من الأسباب اللي تثبت قلبك على الإيمان بفضل الله إقامة التوحيد لله ان انت لا تشرك بالله ان انت ما تنذرش لغير الله ان انت ما تذبحش لغير الله ان انت ما تعتقدش ان النفع والضر بيد احد غير الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل بيقول آه، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الحاجة الثانية قراءة القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فالمولى عز وجل بيقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا عيش مع القرآن وعيش مع آيات القرآن دي من أعظم أسباب الثبات بفضل الله الحاجة الثالثة التزام الشرع وكثرة العمل الصالح كثرة العمل الصالح عاملة زي ال- السقاية اللي بتسقي بيها نبتة الإيمان في قلبك فكل ما القلب يشرب إيه، طاعة كل ما يزداد إيمانا بفضل الله وثباتا على طاعة الله سبحانه وتعالى الحاجة الرابعة تدبر قصص الأنبياء قال جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فلما تسمع ان سيدنا يحيى ذبح وسيدنا آه، آه، زكريا قتل وان سيدنا عيسى حاول اليهود ان يقتلوه لولا ان المولى عز وجل امر برفعه الى السماء وان سيدنا محمد دبرت تس- ضد تسع مؤامرات للقتل وان سيدنا عيسى سيدنا موسى فرعون كان عايز يقتله الى غير ذلك فيزداد ايمانك وثباتك بان هم تعرضوا لكل دوت ولم يفتنوا وانت تعرضت باقل من ذلك فلا ينبغي ان تفتن حاجة الخامسة ذكر المولى عز وجل لأن أعظم شيء في الدنيا إن ربنا يكرمك بذكر المولى عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات وكان من من ضمنها أو من بينها ذكر الله وأمركم بذكر الله وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأتى حصنا حصينا دخل حصن كده عشان يتحصن من العدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى فذكر الله سبب غذاء القلب وسبب راحة القلب وسبب ثبات الإيمان في القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب السبب السادس الدعاء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هداية عمر بن الخطاب كانت بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى النصر في غزوة بدر كان بدعوة النصر في غزوة الأحزاب كان بدعوة وهكذا الدعاء اوعى تستهين بالدعاء وبأن أنت تسأل المولى عز وجل أن يثبتك قول كده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رقم سبعة التربية الإيمانية ايه اللي ثبت بلال وعمار وسمية وياسر وخباب وكل الناس ديت ايه اللي ثبتهم في العذاب تربية ايمانية عرفتهم ان في اخرة وان الدنيا دي عبارة عن قنطرة بنعدي منها ورايحين لاخرة فيها جنة او نار فلو ثبتنا نخش الجنة ولو فتنا ممكن نخش النار عشان كده لازم نثبت رقم 8 مرافقة الصالحين يعني والقرب من العلماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لما تصاحب أهل الإيمان والثبات الناس اللي ثابتة على دين الله تثبت معاهم ولما تصاحب ناس ناس خالص الشرع وخليه آخر حاجة في تفكيرها وآخر حاجة في أجندتها ممكن تضيع معاهم خلاص فاضل أربع عناصر رقم تسعة طلب العلم طلب العلم يقربك من ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما ازددت معرفة بالله كلما ازددت خشية لله وحبا لله وكلما ازددت إنابة إلى الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء رقم عشرة الدعوة وانت بتدعو الناس إلى الله انت بتذكرهم وبتذكر نفسك في نفس الوقت ولما ربنا يهدي بيك إنسان ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لعل وعسى يوم ما تيجي تحصل لك شبه انتكاسة تسأل المولى عز وجل وتتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسم الأعظم وعملك الصالح دعوتك هداية الناس على أيديك فربنا يردك مرة أخرى إلى الحق رقم 11 تذكر الموت والخوف من سوء الخاتمة إن أنت تتذكر إن الموت ملوش ميعاد إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون محدش عارف هيموت إمتى يمكن أموت دلوقتي يمكن أموت بعد ساعة يمكن أموت وأنا قايم من مكاني دلوقتي فلازم أكون على إيمان وعلى طاعة عشان لما أموت على حاجة من مات على شيء بعث عليه آخر حاجة استحضار نعيم الجنة وعذاب النار الله ان انت تتذكر ان في جنه ونار وان الدنيا مش دايمه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وفي الآخرة يوم ما تثبت على دينك ربنا هيكرمك يوم القيامة بإنك تكون في جنته ولو سبت دينه وانتكست وبعدت ممكن عياذا بالله يكون الناحية التانية وكلنا طلاب جنة وكلنا بنقول يا رب يا رب اكرمنا بجنتك يا رب العالمين ده كان درس الليلة دي وكلامي بسيط عن الثبات على دين الله في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم إن شاء الله مين؟ مين معايا؟ أم منى من مصر السلام عليكم عليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا اهلا بحضرتك الله يعزك يا رب بقول لحضرتك كنت عايزه بس اول حاجه عايزه رقم تليفون حضرتك في الكنترول إن شاء الله اتفضل طيب آه، يعني بالنسبه ل- للجمعيات الخيريه والتبرعات اللي بتيجي بتيجي للجمعيات دي نعم هل من حق العاملين فيها آه، من حق العاملين عليها ان هم ليهم يعني نعم.
نصيب في ال- هو بيحصل ايه يا ام منى ربنا يعز حضرتك السؤال واضح هو اللي بيحصل ان لو جت تبرعات لاي جمعيه خيريه شغاله بما يرضي الله سبحانه وتعالى ومثلا بتوصل الحوضات لليتامى والارامل الى غير ذلك فطبعا بيبقى في ناس شغالين 3 4 5 ممكن يوصلوا ل 10 شيء طبيعي ان بيتعمل لهم راتب شهري من باب قول المولى عز وجل والعاملين عليها بس مش والعاملين عليها عياذا بالله يقوموا واخدين نص الفلوس اللي بتيجي انما العاملين عليها يبقى لهم راتب شهري بياخدوه مقابل تفرغهم فقط لتوصيل هذه المساعدات والا لو ما كانوش هيبقى في راتب مش هيقدروا يفرغوا وقتهم لهذا العمل والا فممكن يغلق هذا المكان اللي فيه الخير ده. الاخت فايزه من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم.
الو ايوه السلام عليكم.
آه، استاذ محمود ايوه مع حضرتك.
آه، الو اتفضلي يا ريت توطي التلفزيون يا اخت فايزه واسمعيني من التليفون. اتفضلي.
آه، فايزه من الجزائر مع حضرتك اتفضلي اتفضلي معك.
يعني يا شيخ بالله فرحانه اليوم بزاف اني تكلمت معاك الله يفرح قلبك يا رب بلقاء النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم ويعني نتمنى الله عز وجل تكون دخل لينا ان شاء الله الله يكرمك يا اخت فايزه ربنا يعزك يا رب ويعز اخواننا في الجزائر بارك الله وأخواتنا.
فيك ويعطيك الصحه وربي يبارك في صحتك الله يخليك وسلامنا لاخواننا في الجزائر ربنا يحفظكم يا رب العالمين بارك الله فيك وما جزاكم.
تنسيناش الدعاء حاضر يا اختي الفاضله ربنا يعزكم ويحفظكم ويثبتنا واياكم يا رب على الطاعه يا رب العالمين الاستاذ عبد الله فضل هارون السلام عليكم شيخنا الجليل محمود المصري نحن نحبك في الله جزاك الله خيرا جزاك الله الف خير اخي الحبيب ربنا يبارك في عمرك الاخت كريمه جراح انا مغربيه مقيمه بالديار الاوروبيه اتصدق بقسط من مالي جد- اذا كان يعني هي السؤال كله ب- مضمون ان هي بتدفع جزء من زكاه مالها في هناك في اوروبا لبعض الفقراء والباقي بتشيله وتوزعه في بلدها على اساس ان في فقراء يجوز نعم يجوز وان كان الاولى لو كان في بلدكم أكثر احتياجا لهذا المال فالأولى أن أنت تخلي هذه الزكاة لأهل بلدك آه، أم عدي من بريطانيا السلام عليكم شيخنا محمود المصري آه، حمدا لله على سلامتك الله يسلمك ربنا يعزك وأسأل الله أن يوفقك لخدمة الدين وأن يوفقك ويسدد خطاك ويشفيك من كل داء آمين يا رب العالمين أرجو منك أن تدعو لزوجي بالتوفيق والأولاد بالهداية ربنا يوفق زوجك يا رب ويهدي لك أولادك ويبارك لك فيهم ويسعد قلوبكم دنيا وآخرة ويحفظكم من كل سوء يا رب العالمين الاخت نسمه عندها 15 سنه بتقول سمعت ان لبس البنطلون حرام لكن هي دي طريقه لبسي وانا حاولت اجرب لكن مش قادره لان آه، قرايبي بي- بيتريقوا عليا بيقولوا شكلها مش حلو عايز اقول لك يا نسمه انا سعيد جدا جدا برسالتك ديت عندك 15 سنه ما شاء الله سنك لسه صغير لكن عايز اقول لك حاجه ان احنا يعني آه، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق آه، انا ما بشترطش ان انا لما لما لما التحي والبس التوب ده ان يبقى شكلي امور ابقى جميل كده و- وامور ودنجوان انا بعمل كده اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم آه، نفس الحكايه حضرتك لما بتلبسي الحجاب مش بتلبسي الحجاب عشان تبقى ملك الجمال لا ده انت بتلبسي الحجاب عشان تداري الجمال ده لان الجمال ده من حق زوجك بس من حق محارمك انهم يشوفوه من حق زوجك انه يستمتع بهذا الجمال فان شاء الله توعدينا ان شاء الله انك تلبسي حتى ولو مؤقتا نلبس حتى جيبات واسعه كده وفيما بعد يبقى جلباب ان شاء الله وربنا يتقبل الاخت ساميه من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اخت ساميه تتكلم مع الشيخ محمود مع حضرتك ان شاء الله مع حضرتك يا اخت ساميه في المباشر آه، انا معاكي انا معاكي على الخط يا اخت ساميه
الشيخ محمود ايوه نعم مع حضرتك ان شاء الله
آه، السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اخت ساميه بس بسرعه عشان بس الوقت الله يبارك فيك آه، يا شيخ آه، عندي سؤال آه، لحضرتك وانا اتفضل.
سعيده بالتكلم مع حضرتك اتفضلي عن ربنا يعين المباشر.
حضرتك ربي ان شاء الله يوفقك ويعطيك الصحه في هذا الله البرنامج يسترك ويعزك يا رب اتفضلي آه، يا شيخ آه، آه، يعني الثبات على الدين شيء صعب آه، في الوقت اللي رانا في- فيه الان مم.
انا سؤالي يعني لما نحب نتقرب من الله سبحانه ونكون حرصانة على صلاتي وعلى فعل الخير هذا يؤديني للتفكر كثير في الموت ونلقى حالتي في اكتئاب في اكتئاب كآبة نفسية نعم.
ونقول نفسي أنه الدنيا موت وعلاش راني نعمل كأنا عاملة وعلاش سامحة في عائلتي نقعد في المنزل ونصلي ونصوم ونصدق و... ونبقى نخمم غير في الموت يعني لا، لا، لا، طبعاً دعاء حضرتك- يفيد حالتي هذه النفسية ربنا يعزك يا اخت سامية انا عايز اقول لحضرتك حاجه انا اعلم جيدا ان الثبات على الدين في هذا الزمان هو اصعب شيء في هذا الكون والله العظيم يا جماعه فعلا هو النبي اللي قال كده ده مش مش كلام انا النبي عليه السلام قال ياتي على الناس زمان خد بالك ياتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر لكن في مقابل ده بقى ابشر حضرتك بقى ان لما تكون الفتن كتيره فالاجر على قدر ايه النصب التعب واحد بيروح يحج حج سياحي بيروح مثلا آه، فتره وسيله كده و- ويرجع واحد تاني بيروح ياخدها من اولها لاخرها ونوم على الرصفه ده حج وده حج بس ده اجر وغير اجر ده واحد صام في كينيا درجة حرارة 60 ومش طايق نفسه رغم ذلك صام واحد تاني صام هو في دولة مثلا الجو فيها جميل وربيع ده صام وده صام لكن أجر ده غير أجر ده وهكذا الصحابة عبدوا ربنا في زمن كان اللي فيه مين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفوق ذلك كان النبي بينهم صلى الله عليه وسلم احنا الان لما بنعبد ربنا احنا في فتن وحوالينا شياطين انس وجن وابتلاءات ما يعلم بها الا ربنا ومحدش بيسيبك في حالك ولا حد بيسيبنا في حالنا فكل ما نتمسك كل ما ربنا يأجرنا ويكرمنا فعايز اقول لحضرتك النبي قال ايه قال كما عند احمد بسند صحيح طوبى لمن رآني وآمن بي اللي هم الصحابة وطوبى سبع مرات لآمن بي ولم يرني قالوا وما طوبى يا رسول الله قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها مئة عام لا يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح قالوا منا أو منهم يا رسول الله خمسين شهيد من زمن الصحابة ولا من زمنهم هم قال بل منكم من زمن الصحابة فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا يبقى إذا أنا باخد أجر قد خمسين صحابي خدوا بالكم ممكن آخد أجر قد خمسين صحابي في الحسنات آه لكن أنا أساوي صحابي ده مستحيل صحابي أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما نحن فناخد أجر حسنات لأن احنا في زمن فتن وهو ده زمن الغربة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخت ياسمين السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود الله عامل يعز إيه؟
حضرتك ويبارك فيك يا رب والله أنا مبسوطة جدا إن أنا بكلم حضرتك ربنا يسعدك ويحفظك يا رب والنبي يا شيخ عايزاك قولي لا تدعيلي إله إلا الله لسه لابسة النقاب جديد والشيطان داخل لي من كل لا ما ما احنا قلنا ما احنا قلنا قبل كده يا اخت ياسمين انت لو كنت سمعتي الدروس بقى كنت بقول ايه؟ تقول دايما بالنسبه للاخوات قبل ما تلبسي النقاب بالله عليكي فكري في حاجتين، رقم واحد هنلبس النقاب يبقى مش هنقلعه والا لو كنا هنلبسه ونقلعه يبقى بلاش نلبسه. ليه؟ عشان ممكن يكون فتنه لغيرنا، دي حاجه، الحاجه الثانيه ان هنلبس النقاب يبقى نتمسك باداب واخلاق النقاب. ان انا صوت هادي اخلاق طيبه معامله كويسه صدق امانه بر والدين صله ارحام احسان الى الزوج تربيه اولاد عباده طاعه يعني عشان يقولوا الله ما شاء الله ما شاء الله صوره حلوه قوي قوي للنقاب والالتزام ربنا يبارك فيك ويثبتك يا رب العالمين ام احمد من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ يا اهلا وسهلا بحضرتك ربنا يعليك يا رب ويبارك.
الله يخليك يا رب يبارك فيك آه أنا عندي كذا سؤال ممكن أسألهم اتفضلي لحضرتك تحت امر حضرتك آه الصدقة اللي هو ربنا قال عليها إن هو ل- يوم لا يظل إلا ظله اللي ده آه، لا حديث تعلم يمينه م- آه، ما آه، ورجل لا تصدق أنفقته شماله أو العكس ورجل تصدق دي بيمينه.
بتتعمل إزاي؟
آه، بسيطة جدا ورجل هو كان الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كان من ضمنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه معناها إيه؟ معناها بكل بساطة إن في مرة من المرات أحط إيدي في جيبي وما عدش وما عدش وبسم الله وأطلعها كده ابتغاء مرضات الله بس مش عايز أطلعها كده أنا عايز أطلعها كده عارفين ليه كده لان النبي عليه الصلاه قال ايه واليد العليا خير من اليد السفلى فانا مش هذل الفقير اللي انا هديله لا ده انا هعمل له ايدي كده فهو وهو بياخد تبقى دي هو هي العليا لان هو بياخد صدقاتي وبيحولها لاخرتي كما قال الامام الشعبي اهلا بمن ياخذون اموالنا فيحولونها من دنيانا لاخرانا ام احمد معانا لسه ام احمد قطعت طيب آه الأخ عمر غمام من المغرب أرجوك أن تدعو لنا جزاك الله خيرا وأرجو أن تدعو لزوجاتي أن يسر الله حملها وولادتها ربنا يا رب يسر الله حملها وولادتها يا رب العالمين ويكرمكم يا رب العالمين يوسف من المغرب سني 17 سنة وإن أحبك في الله أنا ووالدي وأدعو لهم بالرحمة والجنة والصبر وأدعو لأختي بالهداية ولبس الحجاب وأصدقائي يحبونك أيضا في الله أوصوني بالسلام عليك والدعاء لهم بالتثبيت والهداية ربنا يثبتكم ويهديكم ويكرمكم وشكرا يا يوسف جزاك الله خيرا على الرسالة الجميلة دي يسرى من المغرب والله العظيم أنا بحبك يا شيخ ربنا يحبك ويسترك ويجمعك مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم ربنا يطول في عمرك يكون في طاعة الله إن شاء الله ويبارك فيك أدعو ادعو لي بالذرية الصالحة وادعو لزوجي بعمل حلال ربنا يرزقه الحلال ويرزقك الذرية الصالحة إن شاء الله الأخت سعدية من مصر السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا إزيك يا شيخ محمود أهلا بحضرتك إزاي صحتك ربنا يعز حضرتك ربنا يبارك لك يا رب ربنا يخليك يا رب أنا أنا عندي 70 سنة يا ما شاء الله ربنا يديك الصحة الله يخليك وبعدين أنا عندي مركبة دعامة نعم.
وعندي التهاب في اعصاب جسمي الله يا دوب باخد علاج وبمشي بالنهار شويه مم.
بس انا بصلي الوقت بوقته بس بالليل لما بقوم قيام الليل بتح... ب... بتيمم من الحيطه اه هل ده ربنا هيقبله ولا طيب ايه طيب حاجه سعديه بت... بتتيممي دي الميه الميه يعني فيها مشكله بالنسبه لك تزود مرضك ولا حاجه مش معنا طيب عايز اقول حاجه يا جماعه احنا ما نقدرش ننتقل من استعمال الميه الى التيمم الا في بعض الحالات منها ان انا مش لاقي ميه ما فيش ميه فاذا عدم اذا عدم الماء خلاص يبقى ايه يبقى خلاص ما فيش مشكله ان احنا نتيمم طيب ما فيش ميه هتيمم طيب في ميه بس استعمالها هيزود مرضي يعني عندي مرض مثلا يكون واحد ربنا يعافينا ويعافيكم عنده مرض جلدي مثلا او عنده مشكله معينه فلو استعمل الميه هتزود مرضه خد بالك فمشكله مفيش مشكله في الوقت ده ان هو يتيمم طيب واحد موجود في مكان في اوروبا وما عندوش غير ميه تلج ميه ساقعه جدا جدا وهو ما عندوش حاجه يسخن عليها الميه ولو استعمل الميه الساقعه دي ممكن تعمل له مشاكل جامده في جلده مفيش مشكله انه يتيمم يبقى التيمم لا نلجا اليه الا عند عدم وجود الماء او وجود الماء مع تعذر استعمال الماء ام احمد السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله محمد من الجزائر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله أنا أنا سعيدة أني استطعت التكلم معك يا شيخ الله يسترك ويحفظك يا رب أنا أريد عندي كذا سؤال أريد باختصار تفضلي تحت أمرك
السؤال الأول هل قول المرأة لأحد من شيوخ إني أحبك في الله هل هذا حلال أم حرام؟
نعم تفضلي هل يجوز أو لا يجوز؟
نعم والثاني آه آه خي... آه الزوج عندما يخون زوجته فما هو حكمه إن كان تابا ثم أراد الزواج هذا زمن المرأة التي خان معها زوجته مم. طيب حاضر أما بالنسبة لأم أحمد بالنسبة للسؤال الأول هل يجوز أن واحدة تتصل على الهوى وتقول للشيخ السلام عليكم يا شيخ أنا بحبك في الله عايز أقول حاجة لا يتصور خدوا بالكم لان برضو الدعوه محتاجه شيء من من فقه النفس لا يتصور ان في واحده هتتصل على الهوا عشان تعمل غراميات بشيخ يعني خدوا بالكم الحته دي مهمه جدا انا ممكن اصدها اقول لها اوعي تقول الكلمه ديت انما انا عارف هي قصدها ايه انا اعلم ان هي لما بتقول لشيخ من المشايخ أنا بحبك في الله يعني بحبك كأخ ليا في الله بحبك كشيخ بنتفع بعلمه إنما مش بحبك حب واحدة بتحب واحد حب غرامي ولا حب رومانسي طبعا ده مش في البال لا في بال الشيخ ولا في بال المتصلة فعشان كده أنا أرى أن يعني والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن مستحيل واللي بيتصل دي أصلا إيه دي واحدة قاعدة جنب أبوها وجنب زوجها وجنب أخوها وجنب ابنها وبتتصل قدام زوجها بتقول للشيخ السلام عليكم أنا بحبك في الله هل يتصور واحدة هتقول قدام زوجها ولا قدام أبوها ولا أخوها أن للشيخ أنا بحبك في الله وهل هي والشيخ بيرد عليها بيقول إيه هل الشيخ بيرد عليها مثلا يقول لها ايه بتقول له انا بحبك في الله بالله وانا كمان انما واحد من الناس مثلا برد يمكن كلكم بتسمعوا لما واحد تقول انا بحبك في الله بقول لها ربنا يحبك ويسترك صح كده مش ده بيورد في كل حلقاتنا الحمد لله اه ربنا يحبك ويسترك انا ما اقدرش اكسفها ما اقدرش اقول لها ايه اللي انت بتقوليه دوت واتقي الله وبطلي واعملي لان ممكن هي في الوقت دوت تفتن وتقول طب ليه المعامله طب ليه ليه تحرجني على الهوا ليه تكسفني قدام الناس وليه وليه لا احنا بننتقي الحاجه الوسط لا هكسفك ولا هقول لك وانا كمان انما بتقولي بحبك في الله بقول لك ربنا يحبك ويسترك ويكرمك وبندعو لها الدعاء الجميل دوت مع ام ادريس من الجزائر السلام عليكم
عليه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا انا سعيده جدا بالاتصال يا شيخ الله يسعد قلبك يا رب يا شيخ سؤالي فقط انك تدعي لي يا شيخ انا مريت بثلاث ابتلاءات في حياتي بالرغم اني صغيره في السن
ربنا يعفو عنك يا رب يا شيخ انا عمري 28 سنه تعرضت لثلاث ابتلاءات في حياتي آه الابتلاء الاول يا شيخ هو وفاه الوالد نعم الله يرحمه والابتلاء الثاني وفاه الوالده في فتره فتره وجيزه بينهما نعم. والابتلاء الثالث يا شيخ هو زواج زوجي للمره الثانيه نعم نعم يا شيخ انا حاولت يا شيخ اني اتجاوز هذه العقبات الثلاث بالرغم من انها كانت متتاليه حاولت اني اتجاوزها حاولت اني نضر على الله عز وجل اني يخفف عليا بالرغم من اني في السن حاولت اني يا شيخ نصلي ندعي ربي نضرع له نبكي انه يخفف عليا وانه يباركني في اولادي وانه يا رب يهدينا ويهدي الزوج نتاعي ويرحم والدي يا شيخ هذا ما نتمنى يا شيخ ربنا يحفظك يا مدرس ابشري ابشري بمحبه الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقول وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه على قد إيمانك وعلى قد طاعتك لله سبحانه وتعالى قد ما يكون البلاء طبعا لا يتمنى الإنسان البلاء لكن إذا جاء البلاء فما علينا إلا أن نصبر وأن نحتسب وأن نرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وأن نسأل الله عز وجل زوال هذا البلاء في بعض الناس تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه غلط غلط لا اسألي رد القضاء أيوة نعم لأن قضاء نزل وتعبك مرض أو, أو, أو فقر أو غير ذلك قول يا رب ارفع عني المرض مش خفف عني المرض لا لأن ربنا قادر أن يرفع عني المرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاء والدعاء أو في رواية الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان إلى يوم القيامة فإذا يجوز أن احنا نطلب من ربنا أن ربنا يرفع عنا القضاء ما أقولش ولكن أسألك اللطف فيه لا اطلب من ربنا أن ربنا يرفع عنك كل هذا الايه هذا البلاء ربنا يا رب يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين يا رب العالمين مش ه... طيب آخر تليفون أخت شيماء السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا بحضرتك اصل العظيم انا
اتفضلي متوقع شيخ محمود اتفضلي تحت امرك تمام معايا مع شيخ محمود ايوه مع حضرتك ان شاء الله اتفضلي تمام
انت في حد بيملكي لا انا استنيت شيخ محمود المواصل انت اللي بتتكلم لا انا اللي بتكلم اتفضلي انت شيخ محمود حضرتك اكيد مولعه معليه التلفزيون لو توطي اخت شماء بس ربنا يبارك فيك عشان الوقت طب هو قطع طيب ارجو ارجو ما ننساش ربنا يبارك فيكم رب العالمين احنا عندنا صيام تسوع وعاشوراء اللي بيتغفر بسببها ذنب سنه بفضل السنة كاملة مضت بفضل الله سبحانه وتعالى هيبقى عندنا الجمعة والسبت آه، تسوع وعاشوراء قبلها الخميس فنلضم الخميس مع الجمعة مع السبت واحد مرة كان بس- بيسألني بيقول لي طب أنا ما صمتش تسوع وعاشوراء أنا صمت عاشوراء ينفع اصوم عاشوراء وحداشوراء قلت له لا حداشوراء ما وردش فيها حديث يعني فتسوع وعاشوراء يبقى خميس جمعه سبت هيجي لنا بعد كده يوم ال يوم ال اظن الاثنين هيبقى يوم 13 و14 و15 الاثنين و3 وال4 هيبقى احنا ايه هيبقى ف... هيبقى فض... فض... فقط ما فيش غير الحد فممكن نلضمها لحد الخميس يعني ممكن نلضمها من الخميس لحد الخميس هيبقى في وسطهم ثلاث ايام في الشهر العربي ومعاهم اثنين وخميس ومعاهم تسعة وعشورة وابشروا بكل خير مع ركعتين قيام ليل والدعاء لاخواننا في سوريا وغزه ويعني الوقت خلص خلاص ف اسال الله سبحانه وتعالى حاضر اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج هم اخواننا في غزه وان يفرج هم اخواننا في سوريا وان يرحم هؤلاء الاطفال الذين ماتوا في قطار في في السياره التي ضربت بقطار في الصعيد وان يرحم اخت الدكتور محمد مرسي وجميع موتى المسلمين بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء